إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقال المحدث والرسول عليه الصلاة والسلام قال إن العبد لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم وانت عارف الصائم هذا يبذل جهدا كبيرا لا سيما في أيام الصيف يعني في الأيام اللي احنا فيها دي أيام الصيف أيام الحر الشديد والنهار طويل وقد يكون ممن يسرد الصوم يعني يصوم بصفة دائمة وبعدين الذي يقوم ده رجل يعني يغالب يعني نفسه حتى يقوم يعني شوف ربنا عز وجل لما ذكر القائمين قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا شوف كلمة تتجافى دي يعني حصل جفاء بين جنبه وبين الفراش بيكره السرير حبوش وقع نوع من الجفاء فمش قادر يحط جنبه اهو ده معنى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يعني بيبذل مجهودا وممكن يكون عنده شغل الصبح فشوف يصوم النهار يقوم الليل وبعدين يصبح الصبح عشان يشتغل شوف الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول ايه بقى إن العبد أو إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم يعني الذي لا يفطر القائم الذي لا يفتر بحسن الخلق طب ازاي قال لك المسألة مسألة موازين يوم القيامة هو انت يوضع العمل بتاعك في كفة ويتوضع بقى ايه النعم ربنا عز وجل في كفة ونعمل عملية ايه عملية موازين يوم القيامة فقال لك الرجل حسن الخلق ليس له خصوم وبالتالي ما من حسنة يثبتها إلا وتبقى كما هي تروحش إنما بقى سيء الخلق ده بقى ظالم متعدي للحدود هو ده اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حقه وقد سأل أصحابه يوما أتدرون من المفلس قالوا المفلس من لا متاع له ولا دينار ولا درهم قال لهم لا المفلس رجل أتى بصلاة وصيام وزكاة وحج وأي نوع من أنواع البر لكنه أتى وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار شفت سوء الخلق عمل ايه كل الحسنات اللي عملها اللي كلفته كتير من ماله ومن جهده وجسمه راحت مش كده بس ده خلصت بسبب كثرة الخصوم كل واحد بياخد على قد المظلمة بتاعته هو عمل ايه يعني علشان يستعدي الدنيا كلها عليه ايه اللي عمله ده ده بيفكرني بال بال بالجماعة اللي هم بيحبوا الكلاب تلاقي واحد كده شحط كده شديد لكلب قد كده وراه ومبسوط قوي بيه وفرحان بيه وساعات تلاقي مثلا راكب السيارة ومركب الكلب في الكرسي الوران والكلب مطلع دماغه من الإزاز ده ويمر على محطة أتوبيس العالم واقفة عرق مرق والكلب مطلع لسانه للجميع أه. طب البني آدم ده ده البني آدم اللي ماشي بالكلب رايح بجاي بيه ده شوف يسمع بقى كلام النبي عليه الصلاة والسلام من اقتنى كلبا ليس كلب زرع ولا حرث ولا ضرع الضرع اللي هي الماشية يعني إشارة إلى الماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان أو قيراط كل يوم ينقص من أجره قيراط أو قيراطان أنا الشك من عندي أنا القيراط ده يطلع إيه قال القيراط كأحد كجبل أحد طب المسكين ده اللي ماسك الكلب ده لا بيصلي ولا بيزكي ولا بيصوم ولا بيعمل حاجة وماشي مع البنات وبيعاقر محرمات وممكن يكون بيشرب آه، خمر ويشرب بانجو ويشرب حشيش ده يعني ما بيعملش حاجة يعني يبقى أجره ينقص كل يوم قيراط ده هو لو يعني مجتهد بقى وشغال عشرة على عشرة آه، عمله هيروح بسبب الكلب ده كل يوم ينقص قيراط سبحان الله ايه اللي عنده فده ده ده اهو ده احد المفلسين بقى احد المفلسين بس افلس بس- بحاجه تانية فالرجل حسن الخلق لما بيعمل عمل وعمل خير يعني ياخد عليه حسنه تقوم يحط الحسنه في مكانها ما تروحش مش حد ياخدها سيء الخلق بقى بيفرط في حسناته شوف ال- ابو حازم بيقول ايه بيقول سيء الخلق أشقى الناس به نفسه التي بين جنبيه هو أول واحد يشقى بسوء خلقه ليه؟ هيجيله ضغط دم هيجيله انفجار في المخ هيجيله سكتة قلبية بسبب ايه؟ ان هو الشيء البسيط اللي ممكن يمر بأقل قدر من حسن الخلق يعملوا قد كده اهو. اهو ده بقى اللي في المثل عندنا بيقول لك اعمل من الحبه قبه ومن النمله فيل لا خلي كل حاجه على قدها يعني خلي اجعل غضبك يوازن ال- الجريمه هيكونوا الاثنين قد بعض يكون الاثنين قد بعض ما يبقاش الغضب اعظم بكثير من الخطا فهذا البني ادم هو اللي متعذب بسبب ايه ضيق الصدر الدائم عنده مش راضي باي حاجه يبقى هو اول من يشقى بسوء خلقه حامل هذا الخلق ثم زوجته لان الزوجه دي هي ردء الرجل لازقه فيه على طول هي المطلعه على دخائله وتعرفه على حقيقته الأولاد ما يعرفوش الأب زي الزوجة الأولاد الأب بالنسبة لهم قيمة حاجة كبيرة وكثير من الآباء اللي هم لهم سخائم ومصايب حاجبين مصايبهم عن ولادهم إنما قدام الولد يقعد منش كده و... ويتكلم بكلام الحكمة وتلاقيه وقور و... ومحترم والكلام ده مين اللي ما يعرفش اللي ما يعرفش يتجمل امامه مراته فامرأته اشقى الناس به بعد نفسه بعد نفس هذا البني ادم اشقى الناس به هي بقى المطلع عليه هو اللي بيأمرها بصوت القوامة بيأمرها وقد تكون امرأة مسكينة ملهاش آه، مصرف ملهاش حل هتروح عند أهلها أهلها مش مستعدين إن هم يقبلوا واحدة مطلقة كل واحد عنده اللي مكفيه والبيت ضيق والمعاش على القد والكلام ده هو هتروح هتبقى تقيل جدا جدا في بيت اهلها وانت عارف المرأة لما بتتزوج لو تزوجت يوما واحدا وترجع بيت ابوها مطلقة او ارمل ما تعرفش تاخد حريتها في بيت ابيها كما لو كانت بكر تبص تلاقي مكسوفة تفتح التلاجة مكسوفة تقعد على السفرة تحس انها مش عايزة تاكل لحد ما يقولها يا بنت كلي انت بتاكليش ليه وهي مكسوفة انها تعمل كده واه بقى لو لها ولد ولا لها اكتر من ولد ولا حاجة والولد له مطالب ما الولد مش عارف حاجة عايز يبقى زي ولاد العيلة وزي ولاد الجيران والكلام ده هو واهلها فقراء مثلا وهي ما عندهاش فلوس فكل شوية الولد نفسه يجيب الحاجة ومش عارفين نجيبها الام تبقى بتقطع بقى ما بتقطع عشان ابنها محروم من ناحيه ومش قادره تجيب له حاجه وفي نفس الوقت مكسوفه ان الولد عمال ي- يتقل على الجماعه اهلها ولا بتاع لو اتجوز بقول لك يوم واحد بس لكن طول ما البنت بكر في بيت اهلها ولو عنست وفضلت طول عمرها لم تتزوج هي ملكه البيت فيبقى ساعات المراه مش لاقيه مكان شقيه رجل وحش لا يتقي الله عز وجل فيها ورجل بقى شارد وهي إنسانة ممكن تكون تقية إنسانة فاضلة إنسانة عايزة ربنا سبحانه وتعالى والكلام ده حصل نوع من الكره الشديد بينها وبين وفي نفس الوقت لا يجوز لها مثلا أن تعصيه إذا طلب حقه الشرعي تبقى المرأة يعني متأففة جدا جدا ضرب الرصاص أهون عليها من إنها ت- تكون مع الراجل ده ومع ذلك مش عارفة تعمل حاجة هي ليه بسبب انها مطلع على دخائله عارفاه كويس جدا ممكن يخدع ولاده ممكن يخدع الجيران لكن يخدع مراته لا ممكن اتجمل قدام الناس بحالها لكن ما يعرفش اتجمل امام امراه وبعدين ولده الطائفه الثالثه بقى اللي بيشقوا بهذا البني ادم ومش كده بس ده قال لك حتى الحمار اللي بيركبه تبص تلاقيه ظهر الحمار كله دم دم ليه معاه العصايه كل شويه عمال يحفر في ايه في ظهر الحمار عايز الحمار يجري في ضرب الحمار م- م- مش جاي برضه حمار بقى مش نافع فيه الضرب فيقعد بقى ايه يقعد ينخسه بالعصايه لحد ما يجيب دم اهو ده شق شقي به الكلب بتاعه بقول حتى الكلب بتاعه لما يشوفه ينزل يبول على الجدار من الرعب والقط يهرب منه الكلام رجل سيء الخلق اول ما بيموت يستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب وما يسود ابدا الا ذو خلق وقال المحدث الرسول عليه الصلاه والسلام استرق قلوب الناس جميعا بحسن الخلق حتى انه لما قيل له في قتل عبد الله بن ابي بن سلول راس النفاق ونفاق آه، عبد الله بن ابي كان مشهورا بين الناس جميعا فقالوا له نقتله فقال عليه الصلاة والسلام معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ال ال الكلام ده فيه, فيه نكتة لطيفة أو أكتر من نكتة النكتة مش الحاجة اللي تضحك يعني النكتة هي الشيء الطريف المستملح اللي انت لما تسمعه تهز راسك من العجب والاعجاب يعني ادي معنى الايه معنى النكته شوف الكلام معاذ الله ان يتحدث الناس ان محمدا سمى نفسه ما قالش مع- معاذ الله ان يتحدث الناس اني او ان رسول الله يقتل أصحابه قال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه دي أول نكتة تاني نكتة قال أصحابه ولم يقل صاحبه هم ما طلبوش يقتلوا أكثر من واحد طلبوا أن يقتلوا رجلا واحدا فقط إذ ليه جمع ليه جمع يبقى عندي نكتتين في الكلام عشان أبين لك النكتة الأولانية في تسميته صلى الله عليه وسلم لنفسه أقول لك حديث والحديث ده مشهور معروف لما امرأة امرأة مخزومية كانت ت- تسرق المتاع وتجحده تأخذ المتاع وتجحده أو تسرق المتاع فرفعوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها فاستشفعوا بكل شفيع امرأة مخزومية من بني مخزوم يعني قوم لهم شرف تتقطع ايد واحدة يبقى عار على بني مخزوم كل ما يذكر بني مخزوم اه مش هم الجماعة اللي اتقطعت واحدة ايديها عشان كانت حرامية يبقى عار على بني مخزوم مش متحملين الحدوتة دي فاستشفعوا بكل شفيع والنبي صلى الله عليه وسلم يأبى لأن إذا وصل الحد إلى الحاكم لا يجوز له أن يسقطه ما عادش حقه بقى صار حقا لله محضا النبي عليه الصلاة والسلام قال تعافوا الحدود بينكم واحد غلط في واحد سرق وواحد مش عارف ايه استبوا مع بعض خلصوها مع بعض إذا خلصتوها مع بعض ماشي ما خلصتهاش مع بعض رفعتوها للسلطان خلصت ما عادش حد يقدر يسقط الحد ولا الحاكم نفسه عشان كده الرسول عليه السلام أبى فبعتوا له مين أسامة ابن زيد وهو الحب ابن الحب يعني غالي وله مكانة عند الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله خلي بالك بقى من الكلام والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده خلي بالك بقى ما قالش والله لو سرقت فاطمة ابنتي لقطعت يده لا أظهر اسمه الشريف في الكلام وكرره مرتين والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها ايه معنى الكلام ده قال لك في الحدود مفيش حاجة اسمها انت ابن مين فاطمة بنت محمد صار محمد صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالحدود كآحاد الناس ملوش منزلة خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحدود وقال لقطع محمد حتى يبين أن هناك فرقا بين الأب وبين الحاكم الحاكم لما يتلبس بمعنى الحاكم مفيش فرق بين ابن وابن الناس كلهم زي بعض عشان كده قال لقطع محمد يدها باعتباره حاكما وإن هو مش هيعامل بنته معاملة خاصة لا بنته زي الناس فهنا بقى لما الرسول عليه السلام بيقول ايه معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه الذي أفهمه من ذكر اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم هنا أن كثيرا من الناس لا سيما اللي هم في حواشي البادية بعيد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يتلذذوا ولم يتأدبوا بأدب النبوة لم يذوقوا من أخلاق النبوة مثلما ذاق القريبون منه صلى الله عليه وسلم فكان الواحد من هؤلاء الأعراب يأتي يعامل النبي صلى الله عليه وسلم كإنسان ومعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام حتى قبل أن تأتيه النبوة كان يضرب به المثل في الحكمة وحسن الخلق وتمام العقل والأمانة فهؤلاء الذين يمكن أن يستجيبوا للشائعات من هؤلاء من لا ي... من لا يتأدب معه كنبي بالذات الأعراب كتير منهم كانوا يقولوا يا محمد غير اللي عايشين جنبه يقولوا يا رسول الله فهؤلاء الأعراب اللي هم لم يتأدبوا كأدب أهل الحضر مع النبي عليه الصلاة والسلام إنما كانوا ينظرون إليه أو كان من الممكن أن ينظروا إليه كمحمد فهو بيقول كده معاذ الله أن يتحدى الناس أن محمدا أي الذي سبقت سيرته وانتشر خلقه حتى قبل أن ينبأ أن يخالف ما هو معروف عنه عليه الصلاة والسلام فيقتل أصحابه دي النكتة الأولانية النكتة الثانية أصحابه هكذا بالجمع وليس بالمفرد لأن الناس يزيدون في الكلام يبقى الخبر قد كده وبعدين كل واحد ياخد الخبر يحط عليه التحبيشة بتاعته المقدمة والمؤخرة مش احنا قلنا الكلام سياق وسباق سياق وسباق ولحاق اهو كتير من الناس يحطوا السباق وحط اللحاق من عنده المقدمة والخاتمة يبقى البتاع قد كده قصة قد كده يعمل لي منها ثلاث مجلدات ينفخ ده من واحد لواحد لواحد لواحد يبقى ما قتلش واحد بس ده قتل واحد واثنين وثلاثة واربعة وسمعنا وقيل وروي وحكي ونعن نستخدم بقى ايه الفاظ التمريض ديت على بال ما يوصل الخبر لآخر واحد في الجزيرة يكون ذبحهم كلهم فالرسول عليه الصلاة والسلام راعى بقى المصلحة في دي طيب رجل محترق بالنفاق احنا حافظينه لا هيخفى علينا امره ولا الكلام ده كلنا عارفينه يفضل زي ما هو مفيش مشكلة احنا كلنا سنحذر منه وهنعمل حسابه لكن اذا قتل هيقول لك محمد الصادق الامين حسن الخلق قتل يعني قال لك ده حسن الخلق حتى يمنع انك ان تقتل صاحبك حتى لو كنت رجلا مجردا مش ما انتش نبي بقى لا رجل عادي بس احنا عارفينك بحسن الخلق ازاي تقتل صاحبك ازاي يعني فين الوفاء ألا فين ال ال ال الاحسان وفين الكرم والكلام ده فيقوم ما يتحملوش المسألة دي اذا بقاؤه مع معرفتنا بشره اقل خطرا من قتله لانه لما يوصل على اخر الجزيره زي ما احنا بنقوله هتبص تلاقي الدنيا كلها بتقول ان محمدا صلى الله عليه وسلم قتل اصحابه جميعا ولذلك يعني قيل لشعبه ابن الحجاج رحمه الله آه لما لا تحدثون القصاص جماعة بتوع الموالد اللي يقعد يحكي لك حكايات وبتاع والجمل وجال النبي واشتكى قال له هس وقام عامل له كده قامت الشفه بتاع الجمل الفوقانيه دي اتقطعت نصين ما هو ناس بيقول لك كده ليه شفه الجمل مقسومه نصين كده قال لك عشان النبي قال له هس هس ما تشتكيش يعني وقام حاطط ايه صباعه على شفته كده قام اللي حصل اللي حصل والا قصه بقى ميمونه دي اللي انا مش عارف هي جايبينها منين و- ودانها مقطعه ومناخيرها مقطعه النبي جه مسك ايه مسك مناخيرها تف عليها ولزقها ومسك ودانها وتف عليها ولزقها وبتاع وانت عارف العالم الجهل بقى يصرخوا بقى ويخلع العين ويرميها على الراجل الصييط اللي عمال يتكلم هم دول القصاص اللي شعبه ابن الحجاج رحمه الله قيل له لما لا تحدثون القصاص قال ياخذون منا الحديث شبرا فيجعلوه ذراع السيناريو بقى والحبكه والمش عارف ايه والكلام بقى اللي اللي هم بيقولوه ده ف... فاحنا بنقول اهوت يعني شوف آه، ال- ال- ال- حسن الخلق هذا انسان كما قلت يمضي الى الله تبارك وتعالى وليس له خصوم البته بخلاف العبد الفاجر اللي هو زي ما احنا بنقول يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب وقال المحدث يقول سفيان بن عيينة رحمه الله عن أبي حازم آه، لا يحسن أحد فيما بينه وبين الله إلا أحسن الله ما بينه وبين العباد ولا يعور ما بينه وبين الله إلا عور فيما بينه وبين العباد لمصانعة وجه واحد أيسر من مصانعة الوجوه كلها إنك إذا صانعته مالت الوجوه كلها إليك وإذا استفسدت ما بينك وبينه شنئتك الوجوه كلها والله كلام أغلى من الذهب الكلام اللي أنا بقوله الكلام اللي قاله أبو حازم ده والكلام اللي قاله أبو حازم ده يدور على محورين هو لأن كلامه بيقول لا يحسن أحد فيما بينه وبين الله عز وجل إلا أحسن ما بينه وبين العباد المحور الأول في هذا الكلام أن الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل وهذا الأصل له أدلة كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما في كتاب الله عز وجل فقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم الجزاء من جنس العمل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم الجزاء من جنس العمل يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات افسحوا في المجالس يفسح الله لكم إما في المجالس وإما في قلوب الخلق لما واحد يكون جاي لك وانت توسع له مكان يحملها لك يحملها لك مش بقى زي الطفيليين بقى ما الطفيليين برضو بيستغلوا الحكايه دي زي ما روى الخطيب البغدادي في كتاب التطفيل واحد اسمه بنان بيموت فالغلام بتاعه بنان ده مشهور جدا جدا بانه طفيلي يعني بيطفل على كل حاجه كده فعبده بيقول له اوصني فقعد يوصيه وصايا كتيره كده من ضمنها ايه قال واذا لقيت المكان ضيقا فقل للذي بجانبك لعلي ضيقت عليك هيقوم موسع لك على طول ده بقى ايه عشان ياخد راحته ما هو اصله ده رايح ياكل فلما هيتفعص كده في وسطهم المعده بتاعته ك- برضه عامله كده وهو عايز يملاها على خيرها يفتح الحزام على الرابع بقى ولا حاجه فهو لما يقول له بقى انا انا اسف ان انا زنقتك يقول لك يا اخي ولا زنقتين ولا حاجه خد راحتك ها ويقول لك ده مكان واحد جنبه وقوم ايه رايح كده على يمينه تاخد راحتك بقى وتفتح الحزام على راحتك يعني لا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم اما في المجالس لان الجزاء من جنس العمل زي ما انت افسحت الواحد لما تروح مكان تاني برضه هيفسحوا لك او انك انت ايه ان يفسح الله عز وجل ل- إيه في في صدر آه، لك في صدور الخلق وبرضه ق- قوله تعالى واذا ما انزلت سوره نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون اهو الجزاء من جنس العمل اللي تعمله هتلاقيه وتلك الأيام نداولها بين الناس أما في السنة ففيها كثير طيب منها مثلا حديث ابن عباس وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عفوا عفوا حديث جندب ابن عبد الله البجلي وهو في الصحيحين آه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يسمع يسمع الله به ومن يرائي يرائي الله به اللي انت بتعمله هتشوفه بتسمع يعني تعمل رياء وسمعة عشان الناس يتكلموا ويقولوا مش عارف ايه وعمل ايه وخلي ايه والكلام ده سيسمع الله بك لكن بما تكره ما من سريرة تخفيها إلا ويظهرها الله عز وجل وقال المحدث وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلته لكم وما سمعتوه سمعتموه مني زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين